يعني طبعا حكايات ال- الحكايات اللي بيقولها الأطباء في الأيام دي حكايات شديدة القسوة يعني و... وده بيقول لنا كمان قد ايه الاطباء شايلين عبء نفسي كبير جدا بيضاف الى احتماليه شعورهم بالخوف يعني من العدوى لا هم كمان عندهم عبء نفسي وضغط نفسي كبير جدا من الحكايات اللي بيشوفوها معاناة الأطباء المصريين والعاملين في القطاع الصحي تتصدر الأخبار تزايد في الإصابات بفيروس كورونا والأخطر حالات الوفاة اللي تم توثيقها في صفوفهم بسبب بروتوكولات رسمية بتواجه انتقادات شديدة عم تسمعوا بودكاست المستجد أنا عبير قبطي وهاي الحلقة أنتجت بدعم من مركز بوليتسر بحلقة اليوم وبالحلقة القادمة رح نزور مصر لنعرف أهم التحديات اللي بتعيشها خلال أزمة كورونا حتى تسجيل هاي الحلقة تسجل في مصر 26 ألف إصابة بفيروس كورونا أكثر من 6000 متعافي بينما تجاوز عدد الوفيات الألف حالة بهالحلقة نتحدث مع الطبيبين المصريين طاهر مختار وأحمد حسين والصحفية رنا ممدوح من موقع مدى مصر وبنسأل عن جهوزية النظام الصحي المصري للتعامل مع الأزمة وبنطلع على معاناة الأطباء في مصر نتيجة البروتوكولات الصحية اللي بتهمل إجراء المسحات المخبرية لإلهم واللي تتهم بأنها السبب في وفاة 22 طبيب وتسعة من العاملين في القطاع الصحي كالممرضين والمسعفين وغيرهم الأطباء في مصر بتعاني بشكل مستمر من قبل الكورونا لسبب قلة الإمكانيات اللي الدولة بت... بتوجه في خطابها ان الاطباء هم المسؤولين عن ضعف منظومه الصحه في حين ان ضعف منظومه الصحه في مصر بشكل تاريخي ونتيجه تقاعس الدوله عن توفير الاجهزه والامكانيات اللازمه عشان يتم تقديم خدمه صحيه لائقه.
الطبيب والناشط في حقوق الانسان طاهر مختار المقيم حاليا في فرنسا متابع لتطورات الاوضاع في مصر خلال الجائحه وقبلها بحكم عمله لسنوات طويله فيها كطبيب نشيط نقابيا في اللحظه الحاليه الاطباء بيعانوا الامرين يعني مش مجرد يعني اللي هو المشاكل التاريخيه نقص الامكانيات الاجور الضعيفه لا هم نفسهم الاطباء عرضه للاصابه والموت بدون ما يكون معاهم ابسط وسائل الوقايه وابسط وسائل الحمايه مصر دخلت في الاوقات الاخيره في وضع حرج اعداد الكورونا بتزيد اعداد الوفيات بتزيد
مع أنه الحكومة المصرية في البداية فرضت إجراءات تباعد اجتماعي مشددة وعطلت عمل معظم المؤسسات إلا أنه طاهر بيعتقد أنه الحكومة ما استفادت من الفترة اللي سبقت انتشار الفيروس للاستعداد وتجهيز المنظومة الصحية لسيناريو التفشي السريع في الوقت ده كانت المسؤولين في وزاره الصحه في الحكومه بيهونوا من الكورونا وده اللي كنا بنقوله وقتها قلنا تحذيرات كتيره كاطباء وناشطين وعاملين في الصحه حاليين او سابقين في مصر قلنا ان منظومه الصحه في مصر ضعيفه ومنهاره من غير حاجه فمصر مش حمل وباء زي ده ينضاف
خلال إعداد هاي الحلقة كان من الصعب نلاقي طبيب أو طبيبة مصرية مستعدين لإجراء مقابلة صوتية معنا عن الأوضاع البعض بسبب انشغاله الشديد والآخر خوفاً من الملاحقة الأمنية وفعلاً منذ بداية الأزمة تم اعتقال أربعة أطباء على الأقل وجهت إليهم تهم عدة منها نشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الانضمام لجماعة إرهابية بعد المحاولة قدرنا نتواصل مع الطبيب أحمد حسين العضو السابق في مجلس نقابة الأطباء العامة واللي حدثنا في مداخلة عن وضع المستشفيات في مصر في محافظات الناس تبحث عن أماكن للرعاية المركزة ما تلاقيش محتاجين إن يبقى في أسرة عناية مركزة مخصصة لل لمرضى كوفيد 19 بالنسبة للوضع في المستشفيات احنا يمكن قبل العيد بثلاث أربع أيام كانت اللي بيستقبل المصابين بفيروس كورونا المستشفيات العزل اللي كانت مخصصة لمستوى الجمهورية وللأسف الشديد هي الأعداد زادت فيها بطريقة رهيبة جدا آه، قدرتها على استحمال آه، احتمال الأعداد دي آه، قلت ب- ب- بكتير آه، خصصوا مدن آه، جامعية ونزل شباب لأعراضهم متوسطة من المستشفيات دي برضو العدد كبير جدا ابتدوا من قبل العيد بثلاث أربع أيام إن هو يطبقوا البروتوكول الجديد اللي هو لو الأعراض بسيطة أو مفيش أعراض بيتعزل آه، منزلي مع التثقيف الصحي والأعراض اللي هي المتوسطة آه، وأعراضها شديدة بتتحجز في المستشفيات أو في ال- في المدن الجامعية دكتور أحمد بيقول إنه رغم إعلان الوزارة عن تخصيص مستشفيات جديدة لاستقبال المصابين إلا إنه المشكلة الحقيقية بتكمن بعدم كفاية أسرة العناية المركزة المخصصة لمصابي كوفيد-19 في المستشفيات قبل أيام شهدت مصر حالة غضب شعبي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى بمرض كوفيد-19 بعمر 32 نقابة الأطباء أصدرت بيان اتهمت فيه وزارة الصحة بالتقاعس عن القيام بدورها في حماية الأطباء على خلفية الحادثة قدمت مجموعة من زملاء الأطباء في مستشفى المنيرة استقالات جماعية الصحفية رنا ممدوح من مدى مصر بتحدثنا أكثر عن بداية هاي الأزمة حكاية إن في بروتوكول صارم جدا من وزارة الصحة بيمنع عمل التحاليل الخاصة بفيروس كورونا من غير وجود اعراض آه، اعراض قويه جدا يعني تصل الى حد الالتهاب الرئوي مثلا على الطبيب وبالتالي في عدد كبير جدا من الفرق الطبيه سواء اطباء او تمريض او فنيين او عمال او مسعفين او صيادله او يعني مختلف العاملين في القطاع الطبي في اصابات كبيره جدا بينهم وتاخر يعني عمل التحاليل اللازمه ليهم و- و- واسعافهم بقى ب- بنقلهم لمستشفيات العزل او او غيره يعني ترتب ان بقى في وفيات
عندنا مطلب تاني وهو إلغاء وتغيير فوري للبروتوكول القاتل لوزارة الصحة اللي بيقول إن عضو الفريق الطبي المخالط لحالة إيجابية لا يتم عمل مساحات ليه ولا ولا يسمح بعزله سواء عزل في مكان العمل أو عزل منزلي هذا البروتوكول هو بروتوكول قاتل هذا كان صوت الطبيبة والنقابية منى مينا تعقيباً على تزايد أعداد الوفيات بين صفوف الأطباء من بداية الأزمة ووزارة ونقابة الأطباء طالبت يعني أكتر من مرة وزارة الصحة إنها تعدل بروتوكول عمل التحاليل للفريق الطبي وإنها تبادر بعمل مساحات لكل العاملين في أي مستشفى ظهر فيها حالات إيجابية بفيروس كورونا ولكن الطلب ده ما كانش بيتم الاستجابة ليه الأكتر من كده إن من اليوم الأول كانت نقابة الأطباء بتطالب وزارة الصحة إنها تعلن أو تخبرها يعني بعدد الأطباء المصابين الموجودين في مستشفيات العزل وعدد الوفيات من القطاع الطبي وبرضو الوزارة ما كانتش بتعلن يمكن أعلنت ده مؤخرا بعد وقعة وفاة الطبيب بمستشفى المنيرة وأعلنت أعداد أقل بكتير من الأعداد اللي أعلنتها النقابة يعني النقابة يعني مع رفض وزارة الصحة على إعلان الرقم الموجود في مستشفيات العزل من الأطباء المصابين النقابة قامت بالدور حاولت إنها تقوم هي بال- بالإجراء يعني وكانت بتتواصل مع كل مستشفى من مستشفيات العزل علشان تعرف عدد الأطباء الموجودين ضمن المصابين عندها كام في وقتها كان عدد الوفيات بين الأطباء حسب النقابة هو 19 حالة بينما ذكرت وزارة الصحة أنه إجمالي الوفيات من كافة الفرق الطبية بما فيهم الأطباء هو 11 فقط الأمر اللي خلق تساؤلات عدة حول كيفية إحصاء الوزارة للإصابات والوفيات واللي كمان رفع حدة الاحتجاج ضدها يعني ال- التهديد بالاستقالات اللي ظهرت مؤخرا من جانب الفريق الطبي هو يمكن نقص ال- ادوات الحمايه الخاصه بال- بالوقايه من فيروس كورونا يعني ال- الواقيات الشخصيه ال- ال- الملابس الخاصه بال- بالوقايه كل ده مع مع زياده الضغط على الشغل في ناس كتير جدا هددت بالاستقاله الاطباء كانوا بيطالبوا بتخصيص مستشفى لل- لعزل ال- المصابين نظرا لزياده عددهم احنا بنتكلم كده داخلين مثلا فيما يقرب من 500 او 600 اصابه بين الفرق الطبيه
متضامن مع أطباء مصر هو الهاشتاج اللي استخدمه مغردين ومدونين ليعبروا عن مناصرتهم وتعاطفهم مع الأطباء اللي بيخوضوا هالمواجهة بدون وقاية في الوقت اللي تبنت وسائل إعلام الخطاب الرسمي وأطلقت لقب الجيش الأبيض على الأطباء في ناس كتير جدا شايفة إن الدولة بدأت آه، مرحلة كده من آه، يعني زي ما بيقولوا كده إنها بتشيل الأطباء الليلة أو المشاكل أو القصور اللي عندها وإنها بتعاني من أزمة كبيرة مقابل الحملة التضامنية مع الأطباء كان في حملة مضادة اعتبرت أنه هدف الاستقالات هو الضغط على النظام لصالح جهات سياسية معارضة في وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة أو المقربة منها في حملات تشهير بالأطباء ويعني وصفهم حتى بأنهم إخوان مسلمين وإن هم زي الجيش يعني ما ينفعش إن هم ينسحبوا من المعركة حتى لو يعني لو إن في خطر بيهدد حياتهم في هاي النقطة تحديداً دكتور أحمد حسين بيوضح أنه خطوة الاستقالات كان هدفها الأساس الضغط على الحكومة بالاستجابة لمطالبهم موضوع الاستقالات هو الناس ما نفذتهاش هي الناس آه، رفعتها كأسلوب اعتراض باستقالة مسببة لتحقيق المطالب ديت ومثال في مستشفى المنيرة لما آه، وعدوا بأن هم فعلا هيعملوا كده وخدوا إجراءات أن هم فعلا يوفروا الوقاية ويخصصوا أماكن عزل الناس ما نفذتش الاستقالة لم يهرب أحد من ناحية تانية تباينت مواقف أجهزة الدولة الرسمية في التعامل مع الأزمة بحسب رنا في جهات تعاملت مع الموضوع بجدية وفي جهات أخرى حاربت الأطباء ونفت حقيقة شكاويهم في يعني ممثلين عن أجهزة الدولة قعدوا مع أطباء مستشفى المنيرة ووفروا لهم كل ال- الوقايات الشخصية وأدوات مكافحة العدوى وتعهدوا يعني بحل كل المشاكل اللي بتقابلهم علشان يقوموا بدورهم في استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا على الجانب الآخر في مسؤولين تانيين في وزارة الصحة اعتمدوا على سياسة التكذيب بمعنى نفي كل كلمة بتطلع عن الأطباء يعني وإز- و... واتباع سياسة واحدة مفادها يعني إن الأطباء دول بيتدلعوا إن هما ما عندهمش مشاكل وإن وإن كل حاجة موجودة
مسؤولين في وزارة الصحة بتوقعوا إنه مع بداية شهر حزيران يونيو رح تدخل البلاد مرحلة الذروة ما يعني موجة شديدة من الإصابات والوفيات وأزمة كبيرة في القطاع الصحي الأطباء وخوفاً من الضغط الكبير اللي عم بستناهم بيطالبوا الدولة بتغيير سياساتها وبروتوكولاتها خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الإصابة في صفوف العاملين في القطاع الصحي اللي بدونهم لا يمكن مواجهة تفشي الوباء بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنا معكم في الإعداد والتقديم عبير قبطي في الكتابة سارة أبو الرب تحرير محمود الخواجة ساهمت في الإعداد روان نخلي وفي المونتاج تيسير قباني ما تنسوا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة كونوا بخير وعافية